روح القدس لله الواحد امين في تذكار البابا كارولوس السادس رغم مرور الزمن النهاردة 32 سنة لكن حياة القديسين تزداد بالسنين ولا تنقص أن المجد بتاع المسيح للقديسين مجد دائم ما يقدمش حتى الذين لم يروا البابا كورولوس في الجسد طبعا الأجيال الجديدة كلهم ما شافوهوش لكن متعلقين بيه حاسين بوجوده على كل حال هتكلم بكرة عن البابا كرولوس مش الليلة دي بكرة في العشية بنعمة المسيح احنا متعودين في الصوم الكبير بن يوم الحد بالليل بنصلي عشية اللي هي صلاة المساء وبكرة نعمل تمجيد للبابا كرولوس وهتكلم عليه يعني وبكرة مناسب طبعا رسالة أبونا كرولوس كمان ف يعني لازم نيجي بعد الظهر ونقول لأبونا كل سنة وأنت طيب يعني. هتكلم دلوقتي على إنجيل العشية جيل العشية جزء من الموعظة على الجبل اللي هو بيسموه دستور المسيحيين الكونستيتيوشن بتاعنا العظة على الجبل اسمها دستور المسيحيين يعني ايه دستور المسيحيين الدستور في الدولة أعلى وثيقة وأكثر وثيقة محترمة في الدولة وأي حاجة تخرج عن الدستور يعني يعني تجرم تبقى تبقى جريمة عظيمة كبيرة أوي أوي أوي كل ما لا يوافق الدستور ما ينفعش الدولة عشان كده يعني إذا كان الواحد فينا عاوز فعلا يعيش حياة روحية في أبسط صورة يرجع للموعظة على الجبل ويقراها ويحط حياته جنبها ويقيس هل الحياة متوافقة مع دستور المسيح ولا لا يعني كلام المسيح في الموعظة على الجبل مش حاجة الواحد ممكن يعني اه يقراها حاجة كويسة وحض على الفضيلة ووعظة لطيفة لا لا ده منهج حياة بيشرح فيه المسيح اسلوب حياة المسيحي واخلاقه ده الانسان المسيحي لا تهتموا للغد ايه دي دي أساسية في الدستور طب أنا أعيش إزاي لما أحط دي وأحط حياتي أنا فعلا كده ولا الهم الكتير والقلق والخوف يعني كل يوم بيزيد عندي عشان كده بقول لك ايه الانجيل ده بيكشف حياة الإنسان هو فعلا مسيحي هو فعلا الإنسان مسيحي ولا عايش حياة حسب حسب الناس حسب العالم حسب فكر الناس حسب المجتمع اللي بيعيش فيه حسب العرف السائد في الدنيا يعني كل واحد ماشي في سكة عشان كده بقول لك حط ده واقعد بينك وبين نفسك بهدوء وقول يسوع بيقول لا تهتموا للغد يكفي اليوم شره آه الاهتمام للغد اللي يقصده المسيح اللي هو بالبلدي عولان الهم انسان يعول الهم كأنه دراعه بتعمله كأن فكره بيعمله كأن فلوسه بتعمله كأن علمه بتاع بيعمله كأن نباهته بتعمله كل ده قال في سفر الأمثال آية لطيفة قوي بسيطة قوي قال إيه توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد فالاتكال على الله هو ده يعني يعني ده الشرح البسيط للآية دي إنسان متكل على الله قلبه ثابت متكل على الله ومش خايف من بكرة ليه؟ لأن علاقته بالمسيح ضمنت ليه أساس قوي للمستقبل إيه مستقبلي؟ طبعا الكلمة دي بالنسبة للمسيحي كلمة مستقبل بالنسبة للإنسان المسيحي تعني السماوات ايه مستقبلي مستقبلي السماء اما امور الارض ديت فما اقدر عليها لما عاشوا فقراء ما عندهمش حاجة خالص عدت الايام ولما عاشوا في نسك واسوام عدت الايام ولما عاشوا مضطهدين عدت الايام يعني لما تقرا في كتب التاريخ في الكنيسة وتشوف المسيحيين أبائنا في مصر داقوا قد إيه ظلم ومرار طب وراحت فين ما خلاص خلصت عشان كده بقول لك أمور الأرض كلها محصورة في الزمن قليلة قوي فلو إن الإنسان المسيحي يبقى الغد بالنسبة ليه اللي هو وجوده في الأرض وأكله وشربه ومستقبل مادي يبقى احنا خسرنا كتير قوي مستقبلك هو حياتك الأبدية اخسر كل شيء ولكن ما تخسرش أبديتك لا تهتموا للغد الغد يهتم بنفسه بشأنه يكفي كل يوم شره جاهد في اليوم بس جهاد اليوم هي هيغنينا عن حاجات كتيرة قوي اقول لك ازاي مثل لطيف قوي قاله المسيح له المجد الراجل اللي, اللي الدنيا زهزهت معاه واخصبت كورته وقال ايه ده اهدم مخازن وابني واقول لنفسي لك خيرات كثيرة لسنين اخزن واجمع واعمل واسوي و و و الى اخره طبعا ده فكر كل يعني يعني كل انسان جاز عليه الفكر ده في حياته ولكن المسيح رد عليه قال له يا غبي اذا اتخذت نفسك منك الليله دي الذي عادته من لمن يكون وعلق المسيح للمجد على المثل وقال هكذا كل من هو غني لنفسه بالنسبة للخيرات الأرضية الزائلة الوقتية فبيقول إيه اوعى تت يعني تتغش بالحاجات الوقتية ما تتغشش أنت مستقبلك مش هنا أما الأمور الأرضية دي يعني المسيح بيديها للوثنيين يعني الناس اللي البوذيين عندهم خير ولا ما عندهمش عندهم فلوس ولا ما عندهمش عندهم أولاد وعندهم ممتلكات وعندهم كل حاجة الخيارات الزمنية دي أجزلها الله للعالم كله العالم كله بيأكل كله بيشرب كله بيسكن وكله بيكبر حتى الأيتام طب يكبروا حتى اللي ما لهمش حد يعولهم ربنا بيعولهم خيارات الزمن محصورة في الزمن امال احنا ايه احنا طلعنا بره الزمن ازاي ما احنا اتحدنا بالمسيح اللي فوق الزمن غير الزمني لا تهتم الغد ما تخافش ما تعولش هم بكره ابوك ابوك السماوي اللي اللي اداك الحياه الابديه الحياه الارضيه دي ما تساويش ما تعولش هم بكره ابدا عشان كده يعيش الانسان المسيحي بالحقيقه اللي حط نفسه جنب الايه ديت سيد الزمن ما خافش من بكره ابدا متحد بالمسيح ما بيخافش بكره فيه يجي زي ما يجي ايه اعداء اعداء الانسان يعني اكتر عدو قال عليه القديس بولس الرسول العدو الاخير هو ايه الموت طب هل الانسان المسيحي بيخاف من الموت المسيحي الحقيقي اللي ماسك في المسيح الحياة الأبدية واحد ماسك في الحياة الأبدية بيخاف من الموت لا بخافش من الموت فعشان كده بقول لك ايه الهم من الغد والخوف من الغد عند غير المسيحيين اما الانسان المسيحي فعادش يخاف من حاجه ابدا لان ما بخافش من الموت الآية اللي بعدها لا تدينوا ده في الدستور بتاعنا لا تدينوا لئلا تدانوا ناخدها بوزيتيفلي يعني لما الواحد never judge anybody المسيح قال if you don't judge you will not be judged if you don't condemn you will not be condemned طب انا هاخد الايه ديت وبروزها جوه قلبي واعيشها واقول من دلوقتي ما احكمش على بشر ما احكمش على انسان واضمن ضمان اكيد كلام المسيح ان انا لن ادخل دينونه ايه رايك بقى في السكه دي اقصر سكه للملكوت لا تحكموا على احد انا مش هحكم عليك ما ما تحكمش على حد مش هحكم عليك ما تدينش حد مش هدينك حاجه غريبه قوي لو نصدق يعني بقول لك الواحد فينا لو خد الايه دي وصدقها ويقول يا رب يسوع يعني يعني توبه لن احكم على انسان تعرف تسمع من فم المسيح يقول لك ايه لن احكم عليك مكتوبة في البستان قصة واحد من الآباء الكبار حسب ما شافوا الناس ان الاب ده ما كانش من الناس النساك قوي يعني اللي كان فيهم في النساك في البرية كانوا حاجة رهيبة جدا اللي يصوم يومين طي وثلاث ايام واللي يسهر في الليل في الصلاة طول الليل كان جهادات يعني كأنها مسابقات وكان روح نشيط جدا في وسط البرية والآباء حسب المقاس ده كان الأب ده اللي أنا بحكي لك عنه مش يعني مش من الكبار في الأصوام ولا الكبار في الصلاة ولا الكبار يعني مش من البارزين أوي وبعدين خلصت الأيام دي وجي يوم انتقاله هي ايه يسيب العالم ويموت لما الآباء في البرية حسب عادتهم لما شافوا إن حالته متأخرة وقعدوا حواليه لقي وشه منور زي النور نعمة عليه فواحد اتجرأ وقال له يا أبي يعني شايفين نعمة يعني ما تأخذنيش ما كانتش حياتك يعني في الجهاد الكبير قوي ولا الصلوات ولا السهر ولا البتاع تقدر يعني ولو فيها يعني ممكن تقول لنا السر ايه سر النعمة دي فرد عليهم الاب ده قال لهم من يوم ما حطيت رجلي في الدير لم احكم على انسان ولم ادن انسان طبعا ده جهاد كبير قوي قوي قوي ليه لأن الإنسان كمخلوق اجتماعي يعني احنا في وسط بعض وطول النهار مع بعض والليل مع بعض ولينا مع بعض يعني تعاملات ولينا ولينا وتوصل تلاقي الواحد ما بتخلاش القعدة من مجايب سير الناس والأحكام على الناس وتبص تلاقي الواحد مننا ايه اتزفلط كده ووقع في الخايه دي فقال الاب ده انا من يوم ما دخلت الدير الى هذا اليوم لم احكم على انسان وانا ماسك وعد المسيح في ايدي ان انا اذا ما حكمتش على انسان ما يحكمش عليا فانا رايح للمسيح وضامن البراءه ضامن ان ما عنديش دينونه تصور بقى عشان كده بقول لك ده قانون المسيح اغلى واحد فينا يمسكه قول له يا ربي مالي دعوة بالناس لا الحلو ولا الوحش ولا الخاطي ولا البرن مالي لأنكم بالدينونة التي بها تدينون the same judgment يعني تدينون بالكيل الذي به تكلون يكال لكم the same measure برضه همسك في كلام المسيح وكيل للناس بكيل مبحبح قوي نفس المجر اللي انت بتتعامل بيه هتلاقيه عند المسيح ايه رأيك انا كيل للناس لاخواتي بمكيال الحب حب بدون قيد او شرط وبدون تحفظ هفتح قلبي للقريب والبعيد بحب شديد ايه ده مجر طب لما اروح عند المسيح يقول لي ده سيم مجر اتعامل مع الناس ببساطة شديدة والتمس الاعذار لجميع الناس يقول لي ذا سيم مجر همسك أقرمط على كل واحد وأقف عليه وأقعد آه آه يعني أزنق على كل واحد وضايق في كل يقول لي ده سيم ميجر خلاص يعني يعني أنا اللي هرسم لنفسي طريقة الدينونة بتاعتي إذا كان بالحب إذا كان بالسماح إذا كان بالغفران إذا كان بالدينونة الشديدة طبعا أرجع تاني للمثل المسيح قال يفسر ده فاكر العبد اللي سيده غفر له سامحه بكل اللي عليه وبعدين العبد ما سامحش زميله بحاجة بسيطة ومسك في رقبته قال له اخد حقي ها طب بعد السماح بالدين الكبير قوي عمل ايه السيد قال لا لا لا تعال كل ذلك الدين تركته لك لأنك توسلت إلي صح قال له حق ما دينونة المسيح حسب الحق لما بيقول في الدينونة يستد كل فم, فم كل واحد محدش هيقدر يتنفس ليه لأنه الحق مش زي ما حكم الدنيا قال له كل هذا الدين تركته لك لأنك توسلت إلي صح قال له صح قال له انت عملت في اخوك ايه مسكته من رقبته قال اه طالبته بالدين اللي عليه قال اه قال لي يبقى الديون اللي عليك باك تاني طب ده انت غفرت لي قال له لا طب ده انت دمك فيه غفران الخطايا قال لا خطاياك عليك عشان كده بقول لك خاف جدا والتمس طريق افضل من اللي احنا عايشينه جدا بالكيل الذي به تكلون يكال لكم بالدينونة اللي دين بيها الناس هتدان بالطريقة اللي هتعامل بيها اخواتك هتتعامل أم كيف لماذا تنظر القذى في عين أخيك أما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها طبعا المسيح عارف ان كل واحد فينا عنده كفايته من الخطايا والمقارنة اللي كان عملها المسيح عارف واحد في, في, في عينه العماص والتاني في عينه خشب ودي دي لا وجه للشبه القذى ده يعني ممكن تكون حاجة طبيعية لكن الخشبة اللي في العين حاجة مش طبيعية فأنا هحط دلوقتي المقاس صح خطاياي إيه؟ خطايا إرادية خطايا أخويا طبعا كلام المسيح كلام إله هو ده دستور الدينونة ودستور الحياة انظر لعينك الأول شيل الخشبة الأول ولو قدرت يبقى ارجع لأخوك لو قدرت هل فينا حد تنقى من خطاياه الخاصة نقاوة مطلقة لا احنا بنحاول نحاول نحاول نتوب وارجع تاني اقعد واتعنكل تاني واقع تاني في نفس الخطايا والخطايا اللي بقع فيها من 20 و30 و40 سنة لسه بنقع فيها لسه الخشبة هناك لسه ما اتشالتش عشان كده بقول لك ده قانون اول شيل الخشبة من عينك لما تخلص ديت وبقى تعالى نشوف التانيين ما خلصناهاش الخطايا اللي عندي كتير عندي كتير جدا لو ربنا مد في عمري قد عشر مرات تاني مش هخلص ديون خطاياي الخاصة طبعا ده حق الديون اللي عليا للمسيح لا تحصى نقول لك حاجة كويسة هل ممكن تحصر خطاياك في يوم واحد خطايا يوم واحد بس إذا كانت خطايا فكرة أو خطايا نظر أو خطايا كلام أو خطايا حتى ساعات الواحد ما يتكلمش ومن جواه بيبقى بيغلي هل تقدر تقدر تحصر خطايا يوم مالك والناس طبعا البديل ايه البديل الحب البديل الحب ده اللي وصلوا له القديسين لما نظروا للخطاة ابتدوا يبصوا للناس الأقل والناس الأضعف والناس الأكثر خطية يبصوا لهم بمحنة المسيح حنان المسيح آدي القديسين فنجوا من الدينونة لأن الدينونة كالموت لما امتلأوا من قلب المسيح من حب المسيح بقوا يعاملوا الناس بحب بلطف شديد حتى الخطاة الوحشين اللي ما يستهلوش أبدا ننفر من الخطاة فواحد سيرته مش كده لا مش قادر يا أخي لا نعطي عذر لآخرين يا أخي عذر ده أنت خاطئ تلاقي مثلا يعني الناس اللي واعين مثلا في مرض واحد مثلا بعد عنك مثلا الناس عندهم ايه الفيروس الالتهاب الكبدي والباقي ده اتنين تلاتة تلاقيهم نفس المرض فتلاقي عندهم حتة ايه يعني شفقة على بعض لأن المرضى بنفس المرض اللي دخل في بعد عنك كانسر ولا حاجة وتشوف واحد تلاقيه يعني عنده سيمباثي ليه ما هو مريض يا أخي لازم الواحد يحس انه خاطي لازم يعرفها دي عشان يشفق على الخطأ ايه بقى اللي بيخليني ما اشفقش على الخطأ وبص بص له الواحد ايه ابص له تحت كده ليه لان ده واقع في خطيه وحشه كده ليه لان حسيت ان انا مش مريض يوم ما احس ان انا مريض هشفق على المرضى قصة واقعية عملوها فيلم لدكتور طبيب كان متعالي جدا يعامل مرضاه كأنهم عبيد كأنهم من من كو... كأنه هو من حتة تانية معاملات عجيبة جدا كأنه إله
بدون رحمة أو شفقة وبعدين ال- القصة في واقعها ان الراجل ده اصيب بالكانسر
مرض وبقى محتاج ل- للإيدين ال- ال- اللي تطبطب عليه
وربنا مد في عمره وشفاه ورجع تاني لعمله بس انسان تاني
مختلف تماما ليه
لأنه ده المرض
ال ال الداء الوحش اللي فينا ان الواحد مش حاسس انه خاطي فعشان كده بيدين الناس إيدينا الخطاة بقسوة لو أحس إن أنا خاطي أحس إن أنا شريك الخطاة الخطاة أشفع عليهم الخاطي يعذر الخاطي لكن لما تلاقينا ماسكين في بعض زي ما بنكون بناكل بعض ليه لان ال الواحد مش حاسس انه مريض زي مريض خاطي زي خاطي بيعامل زميله
تحت الآلام لا
يوم ما الواحد يبتدي يتوب يحس بخطيته يعذر الخطأ لماذا تنظر القذى في عين أخيك أما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك يا مرائي اخرج أولا الخشبة أولا من عينك حينئذ تبصر أن تخرج القذى من عين أخيك مش عاوز أكل- أتكلم كتير حرمت الدينونة دي ناس كتير من الملكوت مسيحيين لكن اتحرموا من الملكوت بسبب ففرصة كويسة في الصوم ان الواحد ايه يحط نفسه لتحت يتضع ويذكر خطاياه الخاصة ويتضع بيها ويقول انا ما استاهلش انا اقل الناس مش وعظة ولكن تنزل لمستوى الحياة يتعامل على هذا المستوى مع اخواته بص للناس يقول ده احسن مني 100 مرة ده انا عملت وسويت بينه وبين نفسه يقول ده انا انا خطاياي لو كشفت قدام الناس ده انا يطلعوني بره بره الكنيسه فلان ده افضل مني مليون مرة ده كتير قوي لو نظر الانسان اخرج اولا حلوة اولا دي اولا اللي اللي اللي اللي اولى بالتوبة انا اولى انسان بالدموع والبكاء انا اولى انسان بتصليح السيرة مش فلان المفروض فلان يتغير ويبقى سيرته كويسة لا لا لا أنا كل من ينظر إلى خطاياه ويعامل إخواته من منطلق أنه إنسان خاطئ ما يستاهلش يحظى برحمة المسيح طوبى للرحماء لأنهم يرحمون ربنا المجد دائما أبدا